لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين والحديث صححه الإمام أحمد رحمة الله عليه وابن قيم وغير واحد من العلماء يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أحبابي في هذا الحديث الآن أن الله سبحانه وتعالى إنما يصطفي من خلقه أقوام هؤلاء الأقوام هم أهل العلم هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من خلقه فعدلهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم ورفع من قدرهم كما قال ربنا تبارك وتعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث يوضح أن أمام هؤلاء العلماء ثلاث مأموريات في غاية الأهمية المأمورية الأولى ينفون عن هذا الدين ينفون عنه أي عن الدين أو ينفون عن العلم ينفون عنه تحريف الغالين أي الذين غلوا في الدين الذين أصابهم الغلو فتطرفوا وابتعدوا تماما عن منهج الوسطي أو ابتعدوا تماما عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين هم من أصحاب الغلو دور العلماء ان هم ينفون عن الدين تحريف هؤلاء ينفون عنه تحريف الغالين اثنين وانتحال المبطلين والثالث تأويل الجاهلين دول ثلاث أصناف من البشر يضر الدين جدا هؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم أنهم سيظهرون في سنوات خداعات قرب يوم القيامة ليس لهم هدف إلا إبطال هذا الدين ليس لهم هدف إلا تحريف سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ستكون سنوات خداعات هياتي على الناس سنوات خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويتكلم فيها الرويبضة هؤلاء الرويبضة الذين يتكلمون في أمور الدين بلا علم هؤلاء الذين يتكلمون في أمور الدين وليس لهم هدف حقيقة إلا إبطال هذا الدين تماما كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي في سننه وقال أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه إسناده حسن صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء فقلنا يا رسول الله ومن الغرباء من هؤلاء الغرباء فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي إذا سيكون هناك أقوام ليس لهم هدف إلا إبطال سنة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يريدون إضلال الناس هؤلاء يريدون فعلا إبعاد الناس تماما عن الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في شأن الغرباء من أبرز صفاتهم أنهم إذا وصل الناس إلى هذا الزمان الزمن الذي يظهر فيه أقوام يحاولون ابطال هذا الدين او ابطال سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم او التشكيك في عقائد ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون هناك اقوام بالمرصاد لهؤلاء حتى يصلحوا ما افسد هؤلاء من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخطر كل الخطر والله يا احبابي الخطر كل الخطر ان يظهر اقوام ان يظهر هؤلاء الاقوام الذين يطعنون في الدين خطر كل الخطر ان يظهر هؤلاء الذين يريدون ابطال هذا الدين وابطال سنة سيد المرسلين ويكون العلماء ساكتين او يغيب دور العلماء في الرد على امثال هؤلاء لان ساعتها سيكون الضلال عام على كل هذه الامة كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وارجو كده ان احنا نركز شوية في هذا الحديث لانه حديث فعلا من الاهمية بمكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديثه انه صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض الله العلم بقبض العلماء إذ العلماء يموتوا أو يسكتوا ولكن يقبض الله عز وجل العلم بقبض العلماء فإذا قبض العلماء أو إذا سكت العلماء اتخذ الناس رؤساء جهال إذا قبض العلم إذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤساء جهال وفي رواية اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا إذا يضرب الضلال العام على كل الأمة لما يغيب دور العلماء ويظهر هؤلاء الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم أنهم يفسدون سنته صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن لازم يكون دور العلماء موجود وإلا إذا دور العلماء انتهى ولم يتولوا حرس حدود أن يكون هؤلاء العلماء حرس حدود على هذا الدين فحتما ولابد حتما لابد تكون في خسائر لا يعلمها إلا الله والمشكلة ان الخسائر في هذه المرة ستكون في عقائد الناس والمسألة مش هتكون مسألة ضلال وبس لا والله بل ستراق دماء بل ستنتهك أعراض بل وسيظهر والعياذ بالله سيء الأخلاق كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم خدوا بالكم بقى من الترتيب كده يقبض العلم العلم يقبض بموت العلماء أو بسكوتهم أو تخليهم عن دورهم يقبض العلم وينتشر الجهل وبمجرد ما العلم يقبض وينتشر الجهل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيظهر الشح فيظهر الشح ويظهر الهرج قالوا يا رسول الله وما الهرج فقال القتل إذا بدأت الأرض الآن تفسد بل جعل ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم آية وعلامة واضحة على فساد الأرض وعلى اقتراب الزمان وعلى اقتراب الأرض من نهايتها وقيام الساعة إن العلم يقبض علشان كده أنا بقول أنا النهاردة دوري النهاردة في هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله عز وجل إن أنا عايز أغرز جوه كل واحد فينا الآن إن مسألة نشر العلم وإن الإنسان مننا يقف حرس حدود على هذا الدين ده فرض علينا جميعا إن كل واحد مننا يرد بقدر المستطاع كما سيتبين لنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تزال طائفة من أمتي قوامة على هذا الدين ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة عايز أكون أنا النهاردة وحضرتك وحضرتك عايز نكون كلنا من هذه الطائفة اللي النبي قال قوامة على هذا الدين أي تقيم هذا الدين بدفع الشبهات عنه بإصلاح ما أفسد الناس من سنة سيد المرسلين بإصلاح عقائد الناس ده دورنا الآن دورنا الآن في مثل هذه الأوقات بالذات اللي بتشن فيها بعد رمضان وانتهاء رمضان ومسلسلات رمضان اللي أغرقت الناس في بحور الشهوات هم بدأوا النهاردة ان هم يخرجوا لنا كلاب سعرانة علشان تطعن في هذا الدين بنشر الشبهات على رؤوس الأشهاد والنهاردة تستضاف أمثال هؤلاء حثالة البشر يستضاف هؤلاء على القوات وتفرض لهم مساحات واسعة وليس لهم هدف إلا الطعن في هذا الدين إلا بث شبهات في هذا الدين إلا إلقاء الشبهات على ناس إلا إستاذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان حتما ولابد أن يكون لأهل العلم ولأهل الفضل دور وهذا ما أقوم به الآن مرورا على كل علمائنا أقول وجب على الكل الآن أنه ينهض وجب على الكل الآن أنه يقوم ويتحرك وجب على الكل طلبة علم ودعاء وعلماء وعوام الناس أنهم يتحركوا بتحركات إيجابية لوقف هذه المهازل التي تقام الآن في مصر هذه المهازل المسألة معلقة بالدين أو متعلقة بالدين هؤلاء يريدون فعلا إفساد هذا الدين علشان كده بنقول لازم نكون النهاردة حرس حدود على هذا الدين نقضي الأيام ونقضي الليالي بحثا على الحق وإخراجا لهذا الحق حتى يظهر الحق على صورته والباطل على صورته وأنا على يقين إذا استطعنا النهاردة نحن نقدم للناس الحق على صورته ونظهر الباطل على صورته أنا على يقين أن الباطل ده بسرعة بيتصدع الباطل يعني أسود الباطل لا يتحمله إنسان ولا يطيق إنسان أن ينظر إلى الباطل ولكن المشكلة أن الحق تخلى أهله عنه ولا يدافعون عنه ولا يظهرون هذا الحق في صورته وبالتالي يظهر الحق ويضيع الباطل بيننا دورنا الآن أن احنا نبدأ النهاردة نظهر معالم هذا الدين وعايزين النهاردة نفكر بعمق لماذا هذه الشبهات بالذات الحلقة الأولى النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الحلقات آآ آآ متعلقة بمسألة عذاب القبر عذاب القبر اللي هم بيقولوا ليس هناك أي آية من القرآن تدل عليه آه، سواء بقى العذاب أو النعيم عذاب القبر أو النعيم اللي هم النهاردة بيقولوا أحاديث وأحاديث أحاد اللي هم بيقولوا النهاردة ليس من الثوابت وغير ذلك من الشبهات اللي بيثروها على الناس عايز أتكلم من البداية قبل ما أتكلم على أدلة إثبات عذاب القبر من القرآن وأدلة إثبات عذاب القبر من السنة وغير ذلك هم ليه النهاردة بيطعنوا في مثل هذه الثوابت من أمور العقيدة بصوا أحبابي آه، في عندنا قاعدة بتقول إذا أمنت العقوبة فقد ساء- يساء الأدب إذا, أمن إذا أمنت العقوبة أسأت الأدب أنا النهاردة لو ما فيش رادع يرضعني هتكون نتيجة أن أنا أسيء الأدب وهو ده الذي يريده هؤلاء باختصار خالص من وراء هذه الأمور اللي هم عايزين يتكلموا عنها من وراء هذه الأمور اللي هم دايما عمالين يدندنوا عليها الإنسان المؤمن النهاردة الذي يؤمن بالغيب ويؤمن النهاردة أنه يخرج من الحياة ويروح لقبر وهذا القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران لما أنا النهاردة يتقال لي مفيش حاجة اسمها عذاب قبر يتقال لي إن المسألة خلاص منتهية لما يتقال لي النهاردة إن مفيش حاجة اسمها عقوبة تارك الصلاة يبقى إذا أنت بتدعوني الآن إن أنا أسيء الأدب تدعوني الآن إن أنا أسيء الأدب النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أنه يبني أمة وأراد أنه يبني مجتمع مجتمع قائم على الفضيلة مجتمع قائم على العفة مجتمع قائم على مراعاة الحقوق وعدم انتشار الظلم بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة أمور رادعة ترضع الناس عن مثل هذه الأمور الزوج اللي بيظلم زوجته- زوجته النهاردة لو قلنا له النهاردة لو قلنا له النهاردة لو ظلمت زوجتك تاني يوم لما الزوجة تجيب شهود المحكمة هتحكم فورا وهتحبسك ممكن يكون في زوج من الأزواج النهاردة يظلم زوجته أبدا أبدا ليه؟ لأن في عقوبة طب أنا النهاردة قلت له اعمل اللي أنت عايزه والمحاكم هتقعد خمس ست سبع ثمان سنين وممكن لو جبت محامي شاطر النهاردة ممكن يخلص لك القضية هتكون النتيجة إيه؟ انظر إلى قدر الفساد اللي هينتشر في الأرض وإلى قدر الظلم اللي هيكون موجود من ال ال ال الأزواج على الزوجات وهكذا بقى في كل ميدان من ميادين الحياة لو انا عندي النهاردة موظف في شركة او موظف في مصنع لو ما عنديش النهاردة لائحة جزاءات متعلقة على الباب وهو داخل ومحطوطة تحت الازاز على المكتب بتاعه خلاص لا هشوفه في المصنع ولا هشوفه بيشتغل ولو جه المصنع الاقيه نايم او مضيع لعمله ليه أمنت العقوبة ما هو ما فيش عقوبة يبقى يساء الأدب وهذا ما يريده هؤلاء لما يتقال النهاردة ما فيش عقوبة لتارك الصلاة وما فيش حاجة اسمها عذاب قبر وما فيش حاجة مش عارف اسمها ايه وايه وايه وايه وايه النتيجة انت ماذا تنتظر من هذا المجتمع المجتمع الذي لا تؤصل فيه فكرة ان في عقوبة قد تعاقب بها في قبرك او نعيم قد تنعم به في قبرك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم معنا عن عذاب القبر ما تكلمش معانا عن عذاب القبر من باب انه يخلي المسألة سودة في وجوه الناس ولكن كانت من باب ايجاد عقوبات راضعة لكل من يخطئ وبالتالي انا اقدر اوجد المجتمع الفاضل النهاردة ان انا اذكر اشياء كتيرة جدا من الخير ومن النعيم داخل القبر فبالتالي يكون ده محفز لي ان انا اعمل الصالحات النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على قبرين الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنا هذكر رواية أبي هريرة في صحيح ابن حبان مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائسه وقال ألا تسمعون ما أسمع ألا تسمعون ما أسمع قلنا وما تسمع يا رسول الله قال رجلان يعذبان في قبرهما أما أحدهما فكان يؤذي الناس بلسانه ويمشي بالنميمة كان يؤذي الناس بلسانه تخيل النهاردة النبي لما يأصل لهذا الأمر إن واحد الآن قبره مشتعل عليه نار وبيعذب في قبره عذابا شديدا كل ده لأنه لسانه كان صليط على الناس بيشتم ويغتاب و و ويوقع بين الناس ولسانه ده متسلط على ناس شيء يعني صعب جدا لما الإنسان ده النهاردة أغرز جواه إن طول ما أنت لسانك صليط على ناس ستعذب في قبرك والعذاب في القبر ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين هتكون النتيجة إن اللسان ده هيتحفظ ليه؟ لأن أنا قدرت أغرز جواه إن في عقوبة موجودة فإذا وجدت العقوبة سيجد الإنسان الأدب موجود في كل مكان أدي الأمر الأول المتعلق النهاردة بأعراض الناس المتعلق النهاردة بأعراض أكثر المشاكل موجودة في المجتمع بسبب ألسنة الناس تخيل النهاردة لما أصل لهم هذه الجزئية هتكون النتيجة لما يكون عندي عقوبة في القبر بسبب إطلاق اللسان هتكون نتيجة ان الناس هتبعد عن مثل هذه الأمور إذا قدرنا ان احنا نغرس هذه العقائد في قلوب الناس المسألة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رافع رضي الله عنه قال صليت ذات يوم صلاة العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء النبي صلى العصر في قباء قال ثم عدنا إلى مسجده بالمدينة فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إذ مر على البقيع مر على البقيع المكان اللي بيدفن فيه الصحابة في هذا الوقت فمر على البقيع قال فرسول الله أمامي وأنا من خلفه فالتفت النبي وقال أف لك أف لك أف لك فقال فوقع في صدري من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله فقلت يا رسول الله أنزل في شيء أنا في قرآن نزل في أن أنا منافق ولا حاجة فسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلي وقال مررت على رجل في قبره غل بردة من الغنائم واحد سرق قميص من الغنائم رأيت قبره, قبره قد اشتعل عليه نارا أنا شايف قبره الآن اشتعل عليه قبر مولع بيه ده ليه؟ لأنه في يوم من الأيام سرق هدوم من الغنائم قبل أن توزع ملابس من الغنائم قبل أن توزع السؤال الآن لما النهاردة نقدر نغرس في قلوب ساسة في قلوب الكبار بتوع البلد أنه لا يجوز شرعا أنك تاخد شيء من أموال الناس غصب عنهم أو تسرق من فلوس الدولة أو تسرق من أموال الدولة أو من أراضي الدولة لما نقدر نغرس النهاردة في الموظفين أن كل مال حرام أنت هتاخده النهاردة هيكون وقود لنارك داخل قبرك هتكون النتيجة لما نغرس هذه العقيدة وأن هذا الرجل قبره الآن ممتلئ عليه نار تكون النتيجة ان انا النهاردة اجد انسان مرتشي ان انا اجد انسان بيسرق اراضي الدولة او اجد انسان بياكل اموال الناس بغير وجه حق او اجد اخ مش عايز يدي لاخته نصيبها في الميراث والله لن يكون اذا استطعنا ان نغرس هذه العقائد في قلوب الناس ادي النهاردة الاعراض ستحفظ بذكر مثل هذه العقائد المتعلقة بالقبر لما النهاردة نتكلم النهاردة عن مثل هذه الامور ان اللي اللي الانسان بيحرق في قبره قبله قبر بيبتلئ عليه نار اذا في يوم من الايام اخذ من اموال الناس بغير وجه حق هتكون نتيجة ان كل واحد هيكون يعني بينظر لهذا المال جابه منين وحطه فين لانه يعلم يقينا ان في عقوبة المسألة مش هتمر كده الحديث الثالث النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر برجل ان يضرب في قبره مئة جلدة ربنا امر ان واحد يضرب في قبره مئة جلدة فلا زال, فلا زال يدعو الله ويستغيث حتى جعلها الله عز وجل عليه واحدة خلاص هو يضرب ضربة واحدة بس قال فضربها فالراجل ده اتضرب هذه الجلدة فامتلأ قبره عليه نارا قبره ولع بيه يا ترى الانسان ده عمل ايه زنى ولا سرق ولا قتل ولا ده كافر ولا وضعه ايه فلما هدأت النار قال أي رب بما ضربتها أنا ضربت الضربة دي ليه فقال صلى الله عليه وسلم فيقول ربه عز وجل إنك مررت على مظلوم فلم تنصره وصليت صلاة بغير طهور وفي يوم من الأيام صليت بغير طهور صليت صلاة من غير ما تكون مصلي في يوم من الأيام مريت على واحد مظلوم ما نصرتهوش فبالتالي انت ضربت ضربة واحدة بس قبرك ولع بيك طب لو كان ظالم ده هو مر على واحد بيظلم واحد ما سكت وعدى طيب ده لو كان بقى ظالم وضع هيكون ايه ده وضع هيكون ايه لو واحد سفاك للدماء لو واحد اكال لاموال الناس لو واحد هتاك للاعراض يبقى وضعه ايه في قبره طيب لو واحد ده في يوم من الايام صلى صلاه واحده ما كانش اتوضى اتوضى لهذه الصلاه جميل وقبره ولع بيه الان طب امال اللي ما بيصليش وضعه ايه امال الانسان اللي تارك للصلاة وضعه ايه لما مثل هذه العقائد تغرس في قلوب الناس احنا ايه اللي احنا هنلجده والله لن نجد الا الدين لن نجد الا الاخلاق لن نجد الا حسن الطباع بين الناس ليه لان الناس الان عرفنا يا جماعه في هنا عقوبة فخد بالك زي ما الموظف النهاردة بيصحى من بدري من غير منبه وينزل جري على الاتوبيس وينزل جري مش عارف يعمل ايه ويسوي ايه كل ده علشان ما يروحش 8 و5 لانه لو راح 8 و5 هيتخصم منه يوم وبينزل جري في حين مثلا ان صلاة الفجر ما بيقوم لهاش اصلا ولو في يوم من الايام عنده اجازة ما بيصحاش لصلاة الفجر واخدين بالنا ليه لان كان في هنا عقوبة ظاهرة واضحة كانت العقوبة في خصم يوم هيتخصم منك فلوس فقام جري هؤلاء لما يجوا النهاردة يقولوا لنا مفيش حاجة اسمها عقوبة تاريخ صلاة مفيش حاجة اسمها عقوبة ع- حاجة اسمها عذاب قبر هو عايز ينشئ جيل من الفسدة عايز ينشئ جيل يبرطع في الأرض كيفما شاء عايز ينشئ جيل آه، آه، والعياذ بالله مرتكب للفواحش كذاب يأكل أموال الناس جيل من مثل هذه الأصناف اللي بتطلع تتكلم بإنكار هذه العقائد التي هي معلوم من الدين بالضرورة فنلحظ الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل هذه الأمور طب تعالى معايا مثلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في قبره كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة والصدقة عن شماله وأعمال البر عند قدمه فيؤتى أي بالعذاب من قبل الرأس فتقول الصلاة من قبل مدخل ويؤتى من قبل اليمين فيقول الصيام من قبل مدخل من قبل اليسار الزكاة من قبل مدخل فيؤتى من قبل قدمه فأعمال البر تقول من قبل مدخل من قبل مدخل لما يسمع الإنسان هذا الكلام إن العذاب هيهجم عليه في القبر ولكن أتت أعماله الصالحة زي الصلاة اللي عند رأس والصيام والزكاة وأعمال البر والصلة بره بوالديه صلته للأرحام حسن تعامله مع الفقراء والمساكين السعي على الأرامل والأيتام كل ده عند القدم ونجا هذا الإنسان بهذه الأعمال من البر هتكون النتيجة إيه؟ هتكون النتيجة أنا سأوجد الآن إنسان محافظ على صلاته محافظ على صيامه محافظ على الزكاة وصدقاته محافظ على علاقته مع الناس وهذا هو المراد وهذا هو المراد إذا النقطة الأولانية في درس النهاردة هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الحديث عن مثل هذه الأمور علشان النبي يربي هذه الأمة أن هي تكون أمة أولا عابدة لربها عز وجل طائعة له سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك حسنة في العلاقات فيما بينها بينهم من بعض حسن عشرة لحد في يوم من الأيام يشتم حد ولا حد في يوم من الأيام ياكل مال حد ولا حد في يوم من الأيام يهتك عرض حد ولا حد في يوم من الأيام والعياذ بالله يسفك دم أحد هو ده اللي النبي أراده هو ده اللي النبي أراده صلى الله عليه وسلم النقطة الثانية يقول يا شيخ طيب دلوقتي هو عذاب القبر أصلا لم يرد في القرآن وأنا أتحداك النهاردة إن أنت تجيب لي آية واحدة في القرآن قالت عذاب القبر أنا أتحدى ذلك هو ها هذا الإنسان يقول أنا أتحدى ذلك ما أؤمن به ويقول لك عقلا كده أنا أشوف الإنسان الميت هو وما جرالوش حاجة ما أؤمن به ما أؤمن به هو كل ما ورد في كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رضوان الله عليهم أما في القرآن فالآيات التي تحدثت عما يحدث داخل القبر فهي كثيرة جدا جدا جدا ولكن مشكلة هؤلاء الأفاكين الكذابين الذين يظ- يظهرون على الشاشات علشان يبثون هذه السموم في خ- في نفوس ناس ناس جهلة ناس ليس عندهم علم ولو الواحد منهم كلف نفسه قبل أن يتكلم بكلمة من هذه الكلمات أنه يفتح كتاب من كتب أهل العلم الراسخين في العلم علشان يقرأ فيه وينظر إلى الآيات الإنسان ده يقينا يقينا يعني حاله هيتغير تماما ولكن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قال ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا تبارك وتعالى في شأن قوم نوح نبدأ كده تاريخ البشرية في شأن قوم نوح قال ربنا تبارك وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا فأدخلوا الإمام الرازي رحمة الله عليه له كلام جميل جدا وهو بيعلق على هذه الآية بيقول إيه وهذا فيه دليل على ما تمسك به أصحابنا من وجوب عذاب القبر على العصاه وذلك من وجهين والدليل على كده وجهين أما الوجه الأول فهو التعقيب بقوله فأدخلوا الفاء دي الفاء دي حرف يدل على الترتيب بسرعة جاء أحمد فمحمد يبقى أحمد ومجرد ما دخل كان وراه محمد على طول فربنا الآن بمجرد ما أغرق قوم نوح قال مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا بمجرد ما غرق وصعدت الروح كان في جهنم والعياذ بالله وذلك في قبره فالفاء دي تدل على السرعة ولو كانت المسألة متعلقة بنار القيامة ما كانش ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الفاء اللي طبيعتها أو استخدامها يدل على الترتيب السريع الوجه الثاني قال وأما الوجه الثاني فهو أن الله سبحانه وتعالى إنما عبر بالفعل عن المضي حين قال فأدخلوا نارا مش سيدخلون نارا لو ربنا عانى بالنار اللي دخلوها فأدخلوا نارا نار القيامة لقال ربنا تبارك وتعالى مما خطيئتهم أغرقوا ثم يدخلون نارا كما ذكر ربنا عز وجل في أكثر من آية ثم يردون إلى عذاب أليم ولكن ربنا سبحانه وتعالى هنا قال إيه قال مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا عبر الله عز وجل بالفعل أو جاء بالفعل على صيغة المضي الذي يدل على أنهم بمجرد بمجرد ما أغرقوا دخلوا نارا والعياذ بالله وهذه النار في قبورهم إذا الآية الآن أصبحت نص واضح وصريح بكلام علماء التفسير على أن هذه الآية وردت في عذاب القبر الآية الثانية قال ربنا تبارك وتعالى في شأن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب شوفوا خد بالك بقى هنا من الفاء فأدخلوا اللي هو بصيغة الماضي وهنا ربنا بيقول إيه النار يعرضون عليها غدوا وعشية بالليل والنهار بيعرضون على النار ويوم تقوم الساعة ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يبقى إذا واضح أن النص الأول بيتكلم على نوع معين من أنواع العذاب والنص التالي بيتكلم عن عذاب الآخرة إيه قصة النار يعرضون عليها غدوا وعشية قال لك أصل العرض ده عرض معنوي هو بيشوف النار بس وبيشوف مقعده من النار طب ما هو ده في حد ذاته عذاب ما هو ده في حد ذاته عذاب إن عذاب النفسي إن يبص على النار ويفتح له باب إلى النار وينظر إلى مقعده من النار فهذا هو العذاب الح... الح... العذاب المعنوي اللي هو أحد نوعي العذاب الموجود في عذاب القبر ففي عذاب حسي وفي عذاب معنوي من ضمن العذاب الحسي من ضمن العذاب المعنوي ان على قول من قال ان هم يعرضون عليها ان هو شايف قدام عينيه الان النار بيعرض عليها ليل نهار فده من العذاب المعنوي لما يشوف ان ده مصيره وان ده حاله آه علشان كده نقول الايه واضحه جدا واضحه الدلاله جدا فيما يتعلق بقضيه اثبات عذاب القبر قال الامام القرطبي رحمة الله عليه وجماهير المفسرين جماهير المفسرين خلفا عن سلف يقولون أن هذه الآية أصل في إثبات عذاب القبر فاصل ونعود إليكم بإذن الله عز وجل
سنعود عدنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن ربنا عز وجل الآن ذكر عذاب القبر في شأن قوم نوح وذكر عذاب القبر في شأن قوم فرعون كما قلت لكم ينقل الإمام القرطبي قول جماهير المفسرين على أن المراد من قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشية أن المراد بذلك عذاب القبر فالعذاب هنا هو نوعين من العذاب وهذا ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا وإن العبد الفاجر فيقال له من ربك وما دينك وما نبيك هو ده بقى قضية العرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من فسر كتاب الله عز وجل فالنبي بيفسر لنا الآن العرض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من ربك من نبيك ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقال محمد فقال سمعت الناس يقولون شيئا فكنت أقوله فيقال له على هذا عشت وعلى هذا مت وعلى هذا تبعث إن شاء الله انت خلاص انت لم تعرف إجابة عشت على كده ومت على كده ويوم القيامة تبعث على هذا ثم يفتح له باب إلى النار يفتح له باب إلى النار ويقال هذا مقعدك من النار ده عرض المقعد بتاعه ده عرض المقعد بتاعه لما بيشوفه ويشوف مصيره ويرى النار ويرى العذاب ويرى السلاسل ويرى الزقوم ويرى الحميم كل صور العذاب اللي هيعذب بيها في, في النار يراها امام عيني رأي عين ده اسمه عذاب حسي ده اسمه عذاب معنوي انه يشوف مصيره فخلاص ده يبقى متدمر نفسيا ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل ان كذب عبدي فافرشوا له من النار فيفتح له باب الى النار فافرشوا له من النار ويفتح له باب الى النار فلا يزال يأتيه من حرها وسمومها إلى قيام الساعة وده اللي احنا بنسميه العذاب الحسي بقى فعذاب معنوي ان ربنا يفتح باب في النار ويقول له ده مكانك وان الباب اللي اتفتح ده لا يزال يبعث من السموم ومن السموم ويبعث من شدة حر النار ما يكون سببا لعذاب هذا الإنسان فضلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية فافرشوا له من النار ففرشة الأرض بتاعته اللي نايم عليها والعياذ بالله نار جهنم عافاني الله وإياكم يبقى إذا النبي فسر لنا الآن ما معنى قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ممكن واحد من هؤلاء يطلع بقى يتفزلك نظرا لجهله وقلة علمه يطلع يقول لك بس ده كان في قوم فرعون وده كان في قوم نوح احنا مالنا احنا ومال الكلام ده سبحان الله ما انا قلت لكم يا جماعه مشكله الناس دي انها لا تقرا والله لم تقرا الناس دي لما بتساله عن اسم كتاب ما بيعرفوش يطلع يقول لك ده احاديث واحاد مش متواتره ووالله ثم والله لما قعدت مع واحد منهم قلت له فرق لي الان بين الحديث المتواتر والحديث الاحاد عرف لي يعني ايه حديث متواتر وحديث احاد ما يعرفش دول ناس حافظين شبهات بيطلعوا يقولوها على رؤوس الناس وهو ما بيعرفش اي حاجه في اي حاجه فيقول لك الايات دي الان نزلت في في في قوم نوح وفي قوم فرعون دول ناس كانوا كفره احنا مالناش دعوه بالكلام ده اقول له سبحان الله بوب البخاري في صحيحه بابا فقال ما جاء في عذاب القبر وصدر رحمة الله عليه وده يدل على مزيد علمه رضي الله عنه الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب بابا فقال باب ما جاء في عذاب القبر وبدأ يذكر الآيات فقال على رأس هذه الآيات على رأس هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت خذوا بالكم الظالمون في هنا عندنا الظلمة ربنا سبحانه وتعالى لم يحدد ده واحد عص ده واحد كافر ولا واحد مسلم ولكن ربنا قال ده واحد في يوم من الأيام كان ظالم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم اليوم تجزون عذاب الهون أي تجزون العذاب اليوم هذا الكلام في اليوم الذي تقبض فيه الأرواح والملائكة نازله الآن مع ملك الموت علشان تقبض هذه الأرواح وهي بتقبض الأرواح تقول لهم اليوم تجزون عذاب الهون تجزون عذاب الهون تجزون عذاب الهون ناس بتتعذب وربنا سبحانه وتعالى شوفوا يا جماعة كل لفظة في القرآن لها معنى لما ربنا يقول لنا اليوم يبقى اليوم دي امتى يبقى اليوم دي امتى اليوم ده يوم يوضع الإنسان في قبره يوضع في قبره يبدأ هنا العذاب بما كنتم تقولون على الله أو تفترون على الله غير حق فالشاهد الآية هنا أصبحت آية عامة تشمل كل الناس تشمل كل الناس وده اللي يخليه احنا نقف اليوم تجزون عذاب لهم نص واضح جدا قال ربنا تبارك وتعالى سنعذبهم مرتين سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم آية التوبة في شأن المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية النبي قال الله عز وجل قال سنعذبهم مرتين كلام أهل التفسير سنعذبهم مرتين أي مرة في الدنيا واختلفوا في هذه المرة بعضهم قال بالقتل بعضهم قال بالجوع بعضهم قال بالفضيحة سنعذبهم مرتين المرة الأولى وهي مرة الدنيا والثانية هي القبر والعذاب الثاني هو القبر ثم يردون الى عذاب عظيم ويوم القيامة لهم بقى عذاب تاني كبير بقى ايه يليق مع افعالهم اللي كانت يليق مع افعالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا نص واضح نص واضح كذلك ايضا في خواتيم سورة طه قال ربنا تبارك وتعالى ومن اعرض عن ذكري ومن اعرض عن ذكري هنا اهل العلم مختلفين يعني ايه من اعرض عن ذكري فبعضهم قال ذكر الله هنا المراد بالشريعة لان ربنا قال في الايه اللي قبلها فمن اتبع هداي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى إلا يتبع شريعتي اللي أنا أنزلها عليكم فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري الذكر هنا عائد على مسألة الهدي اللي ربنا بينزله ينزله للناس اللي هي الشرائع ومن أعرض عن شرائع الله ومن أعرض عن دين الله وبعضهم قال ومن أعرض عن ذكري أي عن الصلاة وبعضهم قال ومن أعرض عن ذكري المراد به برضه في, في, في الصفحة اللي قبلها كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى المراد بالذكر هنا القرآن وقالوا والدليل على كده ربنا قال في أول, في أول الصورة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وهنا ربنا بيقول فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى يبقى المراد هنا بالقرآن اللي ربنا أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم فهنا معنى الآية من أعرض عن شريعة الله أو من أعرض عن الصلاة أو من أعرض عن القرآن وإن شئت فقل من أعرض عن أوامر الله ووقع في نواهي الله النواهي اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها فإن له معيشة ضنكا تقول لي النهاردة معيشة ضنكة ايه العلاقة بين المعيشة الضنك وبين عذاب القبر انت بقى يعني هت... هتلوي النص علشان تثبت عذاب القبر اقول لا ده ده منهجك انت انما منهجي انا او منهج العلماء واهل العلم وطلبة العلم والدعاء الى الله عز وجل المنهج اللي الواحد بيحاول يمسك فيه منهج العلماء بيقول ان افضل من فسر القرآن هو رسول الله ولقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما المعيشة الضنك النبي قاعد مع الصحابة بيفسر لهم دي كانت عادة النبي يديلهم العشر ايات ويفسرها ليهم ويفهمها آخر أو خواتيم سورة طه فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المعيشة الضنك قلنا وما هي يا رسول الله قال عذاب القبر فقال صلى الله عليه وسلم عذاب القبر فالذي فسر المعيشة الضنك هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبقى إذا حد يجي بعد كده يقول لي أصل ما فيش آيات أقول له أما كل هذه الآيات وضعها إيه كل هذه الآيات وضعها إيه الآيات دي كلف نفسك بس انك تقرأ كتاب من كتاب كتب تفسير مش عايز تقرأ اكتب النهاردة على جوجل الآيات المثبتة لعذاب القبر وأقوال أهل العلم عليها يطلع عندك عشرات الآيات ويطلع عندك عشرات كتب التفسير اقرأ اقرأ ما تبقاش جاهل اقرأ قبل أن تتكلم بكلمة تشكك فيها تشكك بها الناس في عقائدهم اقرأ قبل أن تكون والعياذ بالله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها تكون سبب والعياذ بالله أن يلقى الناس في النار ويوم القيامة تسلسل معهم لأنك أضللت الناس لأنك أضللت الناس في الدنيا قال الله سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال أهل التفسير العذاب الأدنى ها هنا هو عذاب القبر والعذاب الأكبر هو عذاب القيامة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وفي الآخرة هذه آيات كثيرة جدا جدا ذكرها لنا ربنا عز وجل في القرآن ثم يأتي بعد ذلك واحد جاهل جهول عشان يطلع يقول القرآن ليست فيه آيات متعلقة بعذاب القبر ثم يتكلم بعد ذلك ويقول وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أحاد يعني ايه حديث احاد يقول لك رواه واحد بس من الصحابة او اثنين او ثلاثة ولما ثلاثة من الصحابة بس يروا ده دليل ان ما كانش اصلا بيهتم بهذا الامر يبقى دليل ان هو مش مستوابت قالوا طب انت دورت في يوم من الايام فكرت في يوم من الايام تجيبهم لا يقرأ طب انت النهاردة بتقول لي ده احاديث من احاديث الاحاد ده انا عندي النهاردة 45 صحابي رووا احاديث عذاب القبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او رووا احاديث القبر عن رسول اخي على فرض يا اخي على فرض أن هذا الحديث لم يرد عندنا إلا حديث واحد بس في مسألة عذاب القبر حديث واحد بس لم ينقله لنا إلا صحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم نرد إيمانهم لا يثبت ولا يصح لأن النبي أرسل لهم واحد لا لا لا لا, لا. أنا لن أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كلام غير صحيح تماما والدليل على ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فرد واحد بس أرسل معاذا إلى اليمن علشان يعلم أهل اليمن الدين إذا اللي هينقل الدين كله بعقائده بتشريعاته بأحكامه بمسائله اللي هينقل ده واحد بس النبي أرسل مصعب بن عمير بس إلى المدينة علشان يعلم أهل المدينة يعلمهم الدين كله لو كان الكلام النهاردة على ما يقوله هذا الإنسان الجاهل إن حديث الأحاد يرد خلاص إحنا نرد بقى كل الأحاديث اللي وردت من طريق معاذ أو نقول كل أهل اليمن إيمانهم لا يثبت ولا يصح لأن النبي أرسل لهم واحد لا لا لا لا, لا. أنا لن أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما كل ناس تأتي من كل مكان وتتجمع على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الآن مسألة مهمة جدا استغل النبي برضو جمع الناس في هذا الوقت يبقى في خطب الجمعة في خطب الأعياد كما ثبت من حديث أبي سعيد في, في, في صلاة الكسوف يجمع النبي دائما الناس ليلقنهم مثل هذه الأمور علشان تكون عقيدة واضحة وثابتة ويجي واحد بعد كده يقول لنا أصل الحديث حديث أحاد والله لو سئل عرف لي ما هو الأحاديث الأحاد يعني ايه أحاديث أحاد وما أنواع الحديث الأحاد وهل تقبل أحاديث الأحاد ولا والله ما لا يعرف ولا يعرف هي دي المشكلة الآن هي دي المشكلة الآن أنه يصدر في مثل هذه الأوقات هؤلاء المبتدعة الجهلة هؤلاء المبتدعة الجهلة الذين هدفهم الأساسي إسقاط هذا الدين عايز أأكد أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الواردة عنه متواترة تارة يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالسؤال عن القبر أحاديث كثيرة جدا وتارة يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ظلمة القبر وازاي الإنسان يرفع هذه الظلمة عنه وتارة يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسباب الموجبة لعذاب القبر وهي أحاديث كثيرة جدا وتارة يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسباب المنجية من عذاب القبر وده شيء تاني وتارة اسمعوا اللي جاية دي وتارة يجلس النبي مع أصحابه ليعلمهم هذا الدعاء يقول ابن عباس رضي الله عنهما حديث الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن شفت كده ابنك لما يكون خلاص بدأ يتكلم وانت بتحفظه قل والله أحد تيجي كده ها قل هو الله أحد وهو يردد وراك ولو ألف يوم آه، قل هو الله لأقول له لا الله قل هو الله أحد تلقنه كده عشان ما يغلطش طول ما انت عمال تلقن الولد كده ولم يكن له كفوا أحد لا كفوا أحد وانت عمال تلقن ابنك كده واخد بالك يقول ابن عباس كان النبي يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا سورة من القرآن زي ما بيعلمنا القرآن بيعلمنا يردد واحنا نردد وراه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وكان يخرج على أصحابه يقول تعوذوا بالله من عذاب القبر وكان يقول إن عذاب القبر حق وتارة صلى الله عليه وسلم كان يذكر صور من النعيم وصور من العذاب وده طبعا أمره سيطول وهنحتاج إن شاء الله ان احنا نفرد له حلقة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى إذا قدر الله عز وجل لنا اللقاء واللقاء ولكن ما أريد أن أجمله الآن خدوا بالكم علينا دور الآن في مواجهة حرب الشبهات التي تدار الآن حرب الشبهات على دين الناس محتاجين النهاردة أن طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل الكل يتحرك النهاردة يتحرك النهاردة في الشارع بين الناس ليلقن الناس هذه العقائد النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن عذاب القبر أو عن نعيم القبر إلا من باب توضيح للناس العاقبة التي سيصيرون إليها والمصير اللي الناس هتحله وبالتالي إذا علم الإنسان أن هناك عذاب فلن تسفك دماء فلن تهتك أعراض فلن تؤكل أموال بغير وجه حق وبالتالي يضمن لهذا المجتمع الصلاح آه، إن شاء الله الأمر الذي يلي ذلك الآيات في عذاب القبر كثيرة جدا جدا جدا والأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ريت الكلمات البسيطة دي تتسجل كده وتتحفر في قلوبنا وعقولنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كن في حياتك قائدا كن في حياتك قائدا حتى تسود على العدا حتى تسود على العدا